بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا مع حضراتكم المزمور السادس وهو احد مزامير التوبه يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ارحمني يا رب لاني ضعيف اشفني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا وانت يا رب فحتى متى عد يا رب نجي نفسي خلصني من اجل رحمتك لانه ليس في الموت ذكرك ولا في الهاويه من يحمدك تعبت في تنهدي اعوم في كل ليله سريري بدموعي ازوب فراشي ساخت من الغم عيني شاخت من كل مضايقيه ابعدوا عني يا جميع فعيل الاسم لان الرب قد سمع صوت بكائي سمع الرب تضرعي الرب يقبل صلاتي جميع أعدائي يخزون ويرتعون جدا يعودون ويخزون بغتة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين وبمناسبة إن الأسبوع الجاي بنعمة المسيح نبدأ فترة الصوم المقدس الصوم الكبير والفترة الغالية دهيت كل سنة وحضراتكم طيبين فترة بيسمح فيها السيد المسيح الذي صام عنا وصام معنا ويصوم معنا بيسمح فيها انها تكون فتره متميزه ومختلفه تماما عن ايام السنه كلها في الطقس الكنسي في الالحان في النظام اليومي في الصوم الانقطاعي في المطنيات في النبوات في القراءات في الحياة تختلف تماما في هذه الأيام المقدسة ولأنها أيام مقدسة جدا الأربعين المقدسة يسبقها صوم الأسبوع بنسميه صوم الأسبوع الاستعداد ويلحقها أسبوع آخر هو أسبوع الآلام لأنها فترة مقدسة عشان كده أنا عايز أكلمك النهاردة وتأمل وياك في حياتنا الروحية كيف نكون حرين في الروح كيف نكون حرين في الروح الحياه الروحيه في حياه الانسان هي الحياه التي يقودها روح الله وروح الله لا يقود قلب الانسان فقط ولكن يقود كيان الانسان روحا وجسدا ونفسا وعقلا عشان كده وعشان كلامي في هذا الموضوع المهم لنا كلنا عايز احطه لك في عدد من النقاط الرئيسيه اللي تحطها قدامك وتبقى زي خريطه طريق لهذا الصوم المقدس اذا اراد ربنا وعشت. اول حاجه عايزك تفهم يعني ايه حياه روحيه. يعني ايه كلمه حياه روحيه؟ الحياة الروحية تشمل ثلاث جوانب رئيسية في حياة الإنسان وهذه الجوانب هي التي خلقها الله فينا فخلق الإنسان عاقلا يحتاج إلى التلمذة المستمرة وخلق الإنسان عاملا بيشتغل يحتاج إلى الاعتدالية وخلق الإنسان عابدا يحتاج إلى الاستمرارية أشرح لك التلاتة دول إزاي لما خلق الإنسان لما خلق الله الإنسان بعد خلقة كل الكائنات قال له هدي لك حاجة مش هديها لحد تاني هدي لك العقل وهحط لك العقل في قمة قامتك فصار العقل هو كالمنارة التي تقود حياة الإنسان وبقى عنده عقل وطبعا كلكم عارفين المثل المصري الجميل اللي بيقول العقل زينة يعني يزين الإنسان يجمل الإنسان لكن هذا العقل لا يبقى عقلا إلا بالتلمذة أنه يفضل تلميذ يعني يفضل يتعلم يعني يفضل ياخد كل يوم يوم ما تيجي أنت تقول خلاص أنا وصلت للنهاية يبقى أنت فعلا وصلت للنهاية فهذه التلمذة يومية والتلمذة ده هي مش في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الإكليريكية ولا في الخدمة ولا في إعداد خدام ولا في إعداد قادة مش دي التلمذة التلمذة على الحياة كلها فكل إنسان تقابله يجب أن تتعلم منه صغيرا أو كبيرا كل موقف تتحط فيه لازم تتعلم منه كل كتاب تقراه كل عظة تسمعها كل مقالة تفهمها لازم تكون دي مصدر لتلمستك وللسبب ده يا أحبائي الكتاب المقدس حوى سفر الأمثال فسفر الأمثال هو كتاب مدرسة الحياة هو الكتاب اللي جمع الأمثال اللي الناس اختبرتها كتير وتحولت إلى مثل وصار المثل ده صغير في كلماته عميق في معناه وفي تطبيقاته فأنت عاقلا في الحياة الروحية هذا الركن هو الأول ركن العقل الذي يحتاج إلى التلمذة المستمر الركن الثاني أن الله خلقك عاملا عاملا يعني حرا وتبدع تشتغل مش شغلانتنا اللي بنقبض عليها آخر الشهر ما اقصدش كده ان انت انسان لازم تكون عندك حيويه العمل حيويه الشغل واحد مش كسول لازم تشتغل ولازم ايدك لان الايد رمز للعمل في الكتاب المقدس لازم ايدك دي تتعلم ان تعمل باعتداليه ما هي نفس الايد دي اللي بتطبطب بيها على انسان محتاج هذه الحنيه هي نفس الايد اللي ممكن تصفعه بالقلم هي نفس الايد عشان كده انت تحتاج ان تكون معتدلا في كل عمل تعمله لا تتطرف يمين ولا تتطرف شمال وكلنا نعرف المحاربات اليمينيه والمحاربات اليساريه اللي ممكن نتعرض لها في طريقنا عشان كده الاعتداليه احد سمات الحياه الروحيه الانسان في حياته الروحيه دايما يبقى معتدل يعني يجي واحد يقول كده انا هصوم طي لي مش عارف كام يوم وبعد كده ما يقدرش يكمل ما فيهاش اعتداليه وهكذا الركن الثالث اللي بيكمل معنى الحياه الروحيه ركن العباده ان الله خلقك عابدا عابدا يعني ايه يعني فيك حته مخصوصه للعلاقه بينك وبين الله هذه الحتة اسمها القلب فيصير قلبك الذي لا يراه أحد محدش يعرف إيه اللي في قلبك ممكن أعرفك من عينيك لكن قلبك ده بتاعك أنت وإلهك يصير هذا القلب يحتاج لكيما يكون قلبا روحانيا أن يكون في حالة استمرار في اتصاله مع الله ومن هنا بقى جت عندنا صلوات أجبية وعندنا صلوات مزامير وعندنا وعندنا وعندنا وأصوام ومناسبات والخريطة الكنسية دي كلها عشان تعمل الاتصال اليومي والدائم بمصدر حياتك الروحية إلهك دي أول خطوة في استعدادنا لهذه الحياة خلال الصوم افهم معنى الحياة الروحية الحاجة التانية احترس من الشكليات فترة الصوم الكبير فترة مكاشفة مع النفس فترة عشان ما تضحكش على حد فترة عشان تقعد بينك وبين نفسك وتكون صادقاً دي فترة الصوم الكبير يعني احترس من الشكليات احترس لئلا يكون قلبك بلا حب قلبك مفهوش حب مفهوش كمية حب كافية الصوم فترة فترة عشان تملى قلبك بالحب الحب الإلهي اللي أقدر أقدمه للآخرين احترس لئلا يكون قلبك بلا حب قلب كده آه على رأي الكتاب القلوب اللحمية مش قلب ممتلئ أو قلوب الحجرية مش قلب لحمي احترس لئلا يكون قلبك بلا حب أو الحب اللي فيه ضئيل أو الحب اللي فيه قليل الحاجة التانية احترس لئلا تكون نفسك بلا مشاعر متأسف في الكلمة واحد يعني مش همه حاجة يا الحكاية دي عملناها كتير يا الموضوع ده مارسناه كتير خلاص بقى كبرنا احترس لئلا تكون نفسك بلا مشاعر بلا مشاعر حضراتكم بتشوفوا الشخص اللي بيشتغل في أعمال البنى أحيانا لا يرتدي حذاء عشان سهولة الحركة يوم كتر مشيانه على الحجر وعلى الزلط وعلى الرمل وعلى الجير وعلى الأسمنت يوم في باطن الرجل تتكون طبقة جلد لا تشعر هي صح بتحميه لكن ما بتشعرش بحيث انه لو اتجرح ممكن تأذيه لأنه مش هيحس بالجرح احترس لئلا تكون نفسك بهذه الصورة بلا مشاعر مشاعرك خلاص أحيانا تقابل إنسان تلاقي نفسه ما فيهاش مشاعر فيش إحساس حتى الابتسامة أحيانا غايبة عنه حتى لو قلت له أي حاجة كده تلاقي اللي بيسموها في الكتابات الابتسامة الصفراء اللي ملهاش معنى النفس التي بلا مشاعر فترة الصوم عشان ترجع الإحساس لمشاعرنا نقطة ثالثة احترس لئلا يكون جسدك بلا تعب جسدك مرحرح مرحرح بقى بناكل في أي وقت بنشرب في أي وقت بننام في أي وقت بنتفسح في أي وقت الحكاية كده ماشية زي فوضى في حياة الإنسان وفي إنسان الجسد بلا التعب الروحاني وقفة الصلاة متعبة فترة الصوم متعبة شيء طبيعي ربما بعض العادات اللي تعود عليها الإنسان ما يقدرش يمارسها في فترة الانقطاع طبعا احترس لئلا يكون جسدك بلا تعب فالله يحسب لك حتى قطرات العرق وحتى قطرات الدموع وما أجمل أيقونة المسيح المرسومة في دمعة إنسان تائب ما أجمل أيقونة المسيح اللي مرسومة في دمعة إنسان تائب اللي بتطلع من جواه مش من عينيه اللي بتطلع من أعماقه زي ما بيصرخ داود النبي يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب ما سمعناش حاجة لكن عمقه وأعماقه هي التي تصرخ الحاجة الرابعة اللي هي احترس من الشكليات احترس لئلا يكون عقلك بلا تركيز لسه عقلك مشتت بين كده وبين كده وبين أحاديث الناس وزيارات الناس والكلام ويا الناس والتليفونات والتلفزيونات عقل مشتت طب امتى هتصفر ربنا ده فترة الصوم نسميها مغلق للتحسينات يعني حياتك هي مغلقة من أجل التحسينات حسن حياتك كتير بقول إن حياة الإنسان طول السنة بره نفسه وفي الصوم يدخل جوه نفسه بقى يشوف تدبيره الداخلي هيبقى شكله ايه احترس من الشكلية او من الشكليات بصفة عامة لئلا تضيع نقطة ثالثة احترس أيضا من الثعالب الصغيرة الحاجات بقى اللي تسرق من الإنسان من غير ما ياخد باله تعرفين الثعالب الصغيرة الثعلب اللي يخش جوه مزرعة كرم أو عنب والمزرعة دي تبقى متسيجة حواليها سياج وسور ويبقى في فتحة كده صغيرة يخش ثعلب صغير ينبسط ويجي وياه ثعلباية يخشوا يقعدوا بعض يا بعض وبعدين يبتدوا ياكلوا من الكرم بيفسدوا الكرم وصاحب الكرم مش دريان والثعلب يبقوا اتنين والاتنين يبقوا عشرة ويزداد وتتحول مزرعة الكرم من مزرعة عنب لمزرعة ثعالب وتبقى حياة الإنسان مليانة ثقوب حياته كلها احترس من الثعالب الصغيرة زي ايه الانشغالات الزائدة اعمل لك برنامج بما بمساعدة أب اعترافك اوعى تقول كلمة أصل ما فيش وقت الحجة إياها دي مش وقته الصوم مش بتاع كده احترس من عواطفك المشتتة عواطفك رايحة هنا ورايحة هنا متبعترة وعدم التدقيق اهو بتكلم ويا ده وبهزر ويا ده وبضحك ويا ده وبتمشى ويا ده وافكاري كده مخي عامل كانه ميدان كل العربيات رايحه في كل الاتجاهات كل الافكار في كل الاتجاهات ارجوك احترس من الثعالب الصغيره اوعى تقول ايه يعني لما اقعد اشوف كذا ولا ما اقابل فلان ولا ما ازور علان احترس من هذا احترس ايضا من الافكار المظلمه اللي بيجي عدو الخير يحطها في مخك افكار الياس افكار الشك افكار الاحباط افكار التخويف من المستقبل افكار باشكال والوان احترس من هذه الافكار المظلمه التي تجعل الانسان بلا تركيز خد بالك كل اللي بقوله ده أشكال وألوان من الحروب الشيطانية الحروب اللي بتاخد أشكال وأشكال في حياة الإنسان وتتنوع وتتلون وتتشكل بحسب ظروف الإنسان وحسب وقته إيه وهو في موقف إيه وهكذا احترس أيضا من أفكار عدم الإيمان أن الله هو الذي يقود هذه الحياة وهو اللي بيدبر حياتنا اليومية ويدبر حياة أسرتي ويدبر حياة كنيستي ويدبر حياة مجتمعي ويدبر حياة وطني احترس من الأفكار اللي بتخلي الإنسان آه ليس عنده تركيز ويبتدي ينجرف كل هذه يا أحباء بنسميها الثعالب الصغيرة اقعد كده بينك وبين نفسك واسأل هو في ثعالب صغيرة في قلبي في حياتي في فكري ابحث عن هذه الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم بحسب تعبير الكتاب دي نقطة ثالثة نقطة رابعة وأحبها أنها تكون قدامك باستمرار وهي اقتني حرارة الروح اقتني الحرارة الروحية حصلها يا ترى هتحصل في الصوم ده قد ايه يا ترى يعني ايه حرارة روحية الحرارة الروحية يمكن أن تتكون من ثلاث أفعال رئيسية أول فعل هو فعل التوبة التوبة المستمرة توبتك توبتك يعني تنقية قلبك توبتك يعني قلبك من الداخل يصير بحسب قلب الله بتجاهد فيه أنا عارف إن ده أمر مش سهل لكن ما هو الصوم الكنيسة بتقدمه لنا علشان الأمر يصير سهلا توبتك المستمرة والتوبة الحقيقية اوعى تخدع نفسك اوعى تضحك على نفسك او تقول انا كويس وزي الفل كتير انا اسال الناس لما بقعد وياهم اساله ايه الوزن اللي ربنا عطاها لك ايه الحاجه الحلوه اللي عندك فيذكر لي حاجه او اتنين حاجة حلوة طبعا الواحد يبقى عارف ان ربنا عطيله وزنة معينة طب في حاجة وحشة يقعد بقى يفكر ويدور وعشان يهرب من السؤال والإجابة يروح قايل ايه ده انا كل وحش ايه ايه اللي عندك ايه الحاجة اللي بتجاهد من اجلها لكي ما تنقي قلبك لا رداء هينفع لنا ولا مكانة تنفع لنا ولا لقب ينفع لنا ولا أقدمية تنفع لنا ولا شيء من كل هذه قلبك قلبك شكله ايه بكرة احنا بنعمة ربنا نرسم مجموعة من الآباء الكهنة هيبتدوا حياة جديدة ربنا يبارك في خدمتهم وفي تعبهم لكن لازم الإنسان يحط قدامه أن التوبة المستمرة هي طريق نجاة وهي طريق نجاح توبتك المستمرة هي كده اوعى تعتمد على أي شيء وياك قرشين زيادة أبدا اتعينت في الحتة الفلانية أبدا لبست لبس معين أبدا كل هذا ليس له قيمة أمام السماء خالص اجتهد فإذا اقتني حياة الحرارة الروحية من خلال التوبة المستمرة دي ركن الركن الثاني في الحرارة الروحية هعيده تاني التلمذة المستمرة خاضع لقبض اعترافك خاضع للمشورة الروحية مش ماشي بدماغك كلكم حافظين العبارة إياها الأبائية الجميلة الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا عبارة جميلة خالص بس مقدار وجودها في حياتك إيه تلمستك المستمرة تجديد فكرك تجديد الفكر حتى تجديد العظة اللي بتقولها حتى تجديد الاجتماع اللي انت بتقدمه في واحد تلاقي كلامه قديم او مستهلك او مستعمل ومتأسف في التعبير اللي أقوله ربما يكون زي الطعام البايت وفي واحد متجدد ده الإيمان الأرثوذكسي اللي بنعيشه جوه كنيستنا يضمن لنا حياة التجديد المستمر ده انت ماشي على الخط صح بس انت عايش في زمن وفي عصر كيف تقدم القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الثالث والرابع الميلادي كان اللي سايد في العصر وقتها الفلسفة فبدأ يشرح ويتكلم عن اللاهوتيات من خلال الفلسفة واستخدم أحدث موضة في العصر وقتها احنا في زمن بقى في ال technology وفي العلوم الاتصال وعلوم العصرية كتيرة ازاي ازاي نقدم التلمذة المستمرة وتلمذتك المستمرة مثال جيد جدا للآخرين مثال جيد جدا للآخرين الحاجة بقى التالتة اللي هتكون تكمل توبة مستمرة تلمذة مستمرة نمرة ثلاثة نتيجة الاتنين دول تواضع مستمر تواضعك تواضعك المستمر يحفظ الوزنة التي عندك يحفظك ما تكبرش في عينين نفسك ما تبصش وراك كده وبعدين تقول اياه ده انا بقالي عشر سنين عشر سنين كذا اي حاجة ايه يعني العشر سنين دول يجوا ايه في حكم الزمن لا شيء ده انا ليا خبرة بخدم في المكان ده بقالي قد كده او ده انا قريت كتب قد كده او سمعت عظات ده انا بسمع كل يوم ثلاث عظات إيه كل ده يعني معناه ايه حاجة واحدة يطلبها منك الله تعلموا مني لاني وديع شوف المسيحنا مليان فضايل مليان فضايل بس جه عند دي بالذات والخد بالك منها وده اللي خلى ربنا يسوع المسيح يعمل درس التواضع آخر درس ليكون أمام أذهان التلاميذ يوم ما انحنى وغسل أقدام تلاميذه قال خليه للآخر كده خالص عشان ما ينساهوش عشان يبقى دي أول حاجة في ذهنهم ويبقى قبل الصليب على طول عشان يعرفوا ان كل نعمة في حياتك لا يحفظها الا اتضاعك تواضعك وتواضعك ده فيش مدرسة بنخشها ونخرج منها متواضعين ولا كتاب نقراه ونبقى نصير متواضعين فيش الكلام ده ده دي حياة نمتصها وحياة نقتنيها في داخلنا وحياة نشعر فيها ويانا عشان كده دايما أقول لكتير من فضلكم اتعاملوا ويا الأطفال كتير لأن التعامل ويا الطفل يساعد في حياة البساطة والوداعة والاتضاع اقتني الحياة حرارة الروح اقتني التوبة المستمرة والتلمذة المستمرة والتواضع المستمر التواضع يا إخوتي هو مفتاح البركات هو مفتاح البركات اللي ممكن أنت تعيشها باستمرار آخر حاجة اشبع بمسيحك وكنيستك في الصوم الكنيسة بتقدم لنا وجبات متكاملة من الروحيات لا تأخذها من الخارج ولكن عيش فيها اشبع بيها اشبع ما احنا بنصلي قداسات طول السنة لكن هيبقى حلو قداسات المتأخرة دهيت مع فترة الصوم وطبعا فيها تعب لأنك بتمارس مجهودك الطبيعي وبتيجي بقى روح المذلة وروح الانكسار وروح الانسحاق والقلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله اشبع بمسيحك وكنيستك واحد اشبع بالممارسات الكنسية اشبع بقداسك احنا في حياتنا اليومية لما بنيجي ناكل واحد ممكن ياكل اكل كده وخلاص اي اكل ويملى بطنه وانتهينا وفي واحد بيقعد على مايدة وياكل طعام ويشبع يش يحس باحساس الشبع مش احساس ان بطنه اتملت الممارسات الكنسيه في القداسات في القراءات في الالحان في حياه الهدوء في الصمت في التاملات تاملات خلي لك تاملات خلال الصوم فترات في جلسات الخاصه لفحص النفس الممارسات الكنسية من خلال كنيستنا بتقدر تحفظ للإنسان هذا الشبع حس إن كده يومك شبعان يومك شبعان يومك مليان يومك دسم وتبتدي يوم ورا يوم تسمو حتى فوق احتياجات الجسد يعني هتلاقي أبسط حاجة بتاكلها مشبعاك وزي الفل ولا حاسس لا في صداع ولا بانك كده مزاجك معكر ولا اي حاجه خالص نمرة اتنين في الشبع غير الممارسات اشبع بالقراءات انا بتخيل كده انك بتبتدي من خلال مشورة اب اعترافك تحضر كتاب او اتنين كتب روحية صرف ما اقصدش بقى كتب اللاهوت والعقيدة والدراسات والحاجات دي لأ كتاب روحي صرف حطه قدامك وتبتدي تقراه يوم ورا يوم عشان يبني فكرك الروحي ابن إيه اقرا بهدوء مفيش تليفون جنبي او مقفول التليفون في وقت هادي في اضاءه كافيه في صفاء ذهن كده مفيش اي اصوات حواليك اقرا اقرا بدايه بالانجيل والاسفار المقدسه ودايما في الصوم الكبير نقرا احد اسفار الانبياء الكبار اللي هو اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال والمراسي ويضاف لهم سفر ايوب خد سفر من دول وابتدي اقرا في ايه لو في كتب تفسير جنبه عشان تقدر تعيش وتفهم لو بتكتب خواطرك وتأملاتك كده عيش جوه السفر وخد صاحب السفر رفيق في ايام الصوم اشعياء النبي ارميا النبي ايوب الصديق زي ما يكون خد ده رفيق وياك القراءات الانجيليه في الاسفار المقدسه والقراءات الروحيه من كتابات الاباء اختار كتاب في بعض كتابات كده لطيفة وحلوة سواء قديمة أو حديثة ممكن انك تستعين بيها وكتاب حتى لو كنت قريته قبل كده ايه المانع انك تقرا تنقط مره تانية ما دام كتاب انت متاثر بيه روحيا وخد عبارات ما يمكن الله يرسل لك رسائل من خلال من خلال هذا الكتاب او هذه العبارات اللي تيجي قدامك اشبع بمسيحك في الممارسات الكنسيه واشبع بمسيحك في القراءات الروحيه واشبع كمان بالصدقات الروحيه الصدقات الروحيه اقصد بها سير القديسين سير القديسين بتروي وبتشجع وبتسند وفيها شفاعة بالصدقات الروحية حتى في خدماتنا ما هو مش هتقف الخدمة في الخدمات اللي بنعملها اعملها بأسلوب روحي صرف من أجل خلاص الآخر اللي بتقدم الخدمة له كيف ما يكون شكل الخدمة اشبع بمسيحك خلي كل يوم انت بتعيشه يوم دسم مليان إن كان في قداس إن كان في عشية في أيام السبوت إن كان في قراءات معينة إن كان في نبوات إن كان في مطانيات إن كان في ألحان إن كان في فترات الصمت والهدوء آه، إن كان فيها فترات استماع فترات استماع تتغذى بيها روحيا كل ده حلو حطه قدامك فترات الخلوة كل ده يجعلك تعيش في الحياة الروحية وتفرح وتفرح بها وتحس كده انك عمال تجدد الداخل يتجدد يوما ورا يوم بنصلي دايما في قطعة في صلاة الساعة الثالثة في القطعة بنقول مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا يهيئ طريقنا في كل النعم اللي بيديها لنا من خلال كنيستنا ومن خلال الزمن حتى الصوم دايما يجي في فترة دخول الربيع الفترة بقى اللي فيها اعتدالية كده في الجو بصفة عامة وفي الحياة آه، اللي بنعيشها يوم ورا يوم يعطينا الله هذه الروح هقرا المزمور السادس مرة تانية يا رب لا توبخني بغضبك ده مشاعرك أثناء الصوم المزمور ده بيحكي عن مشاعرك أثناء الصوم ممكن تقراه كل يوم تحفظه يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك ارحمني يا رب لاني ضعيف اشفني يا رب لان عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا وانت يا رب فحتى متى عد يا رب نجي نفسي خلصني من اجل رحمتك لانه ليس في الموت ذكرك في الهاويه من يحمدك تعبت في تنهدي وأعوم كل ليلة سريري أعوم كل ليلة سريري بدموعي أذوب فراشي ساخت من الغم عيني شاخت من كل مضايقية محاربات والخطايا والأشرار ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم فاعلي الاسم مش أشخاص ممكن تكون أفكار ممكن تكون محاربات ممكن تكون أشخاص لأن الرب قد سمع صوت بكائي روح الرجاء سمع الرب تضرعي استجابة الصلاة الرب يقبل صلاتي جميع أعدائي يغزون يرتعون جدا يعودون ويغزون بغتة نعمة الله الآب والمجد لله دائما أبديا آمين بنعمة ربنا من الأسبوع الجاي هيبقى الصيام بقى فما فيش عشيات فالاجتماع هيبتدي الساعة سبعة إذا أراد ربنا وعشت كل سنة وأنتم طيبين
Min en linnoed og sebet rike, og kea gymnem, igeninka ikes, og seana stone oka, mitin oshe volen goem, og jeo ben chois, Isus be Christus.